إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الرجولة أن يأنف المرء الدنايا ولا يصير المرء بهذه المثابة إلا إذا كان أبوه كذلك إحنا عاصرنا جميع الهزائم المعاصرة وآباؤنا عاشوا في ظل الاستعمار فترة طويلة مع قلة العلماء الداعين إلى الله وكثرة الانحلال الذي يبثه الأعداء في مجتمعات المسلمين وعدة أمراض جعلت الآباء ينقلون الضعف والوهن إلى أبنائهم وأنت تلاحظ هذا حتى على مستوى المدارس يأتي الولد الصغير يشتكي إلى أمه أو يشتكي إلى أبيه إن زميله ضرب يقول له ما ضربتوش ليه؟ اضربه على قلب يطلع الولد عدواني ويطلع الولد متصور إن القوة هي وحدها التي تستنقذ له حقه ما علموه أن يذكر ضاربه بتقوى الله قل له اتق الله ابنك بيضرب ابنه يأتي الولد يشتكي لك علم ولدك المضروب أن يقول لضاربه اتق الله روح قل له اتق الله هو لا يفقه معناها لكن سيكون لها الأثر البالغ بعد ذلك هذا المعنى الخليق بالتجديد والإحياء لا يكون إلا بالنظر في مثل محترمة لأن كثيرا من الناس فقدوا في الواقع المثل المحترم أنا أقدر آه إخواني لما يأتي الواحد منهم يصافحني بقوة لأنه يراني وأمثالي من الدعاة آباء لهم بعدما فقدوا آباءهم في الواقع أبوه المفروض أنه يعلمه الفضيلة ويدفعه إلى مكارم الأخلاق ويصر إن هو ملتزم ومتزن ويصلي ويرضي الله أبوه هذا هو الذي يطرده من البيت وهو الذي يطلق أمه لأن الولد مثلا أعفى لحيته أو أن البنت غطت وجهها فينظر الولد فلا يجد أحدا يقتدي به أهذا هو أبي الذي أقتدي به أهذا هو أبي الذي جعل الله عز وجل في عنقه أمانة فقال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة قال علي بن أبي طالب في تفسير هذه الآية أدبوهم وعلموهم هذا الالتزام وهذه الصلاة التي يفعلها ولدك لست سببا فيها إنما السبب من غيره من الدعاء ومن الأصحاب الصالحين إلى آخره فالله عز وجل جعل في عنقك أمانة وأمانة ثقيلة هو لم يشرفك بالقوامة إلا أن في مقابلها أمانة يعني ما خلاكش أنت القيم عشان تكتم نفس المرأة وتمسك العيال تبرق فوق لا ما أعطاك القوامة لتتفرعن عليه القوامة ده تشريف فعلا أن يكون كلامك ماض وكلمتك هي اللي تمشي ومفيش حد يكسر كلامك بس في مقابل هذه العطية في واجب الواجب قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقولها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لا يرق قلب واحد منهم لصراخ صارخ أبدا غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم فهل أعددت الجواب لهذا اليوم رزقتك ولدا ورزقتك صحة ومالا فماذا فعلت؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم من حديث ابي هريره يؤتى بواحد من هؤلاء اللي واخذ الدنيا الدنيا بالطول والعرض ولا يقف عند محرمات ولا يفعل واجبات ولا الكلام كل ما تيجي تكلمه يتكلم في الدين احسن مني وما يحلولوش كلام الا في الدين ولسانه شبرين في الدين ويتهم اهل العلم جميعا بالجهل والغباء وما فيهوش حاجه ولا فاهم الدين واب قلبي ابيض زي اللبن الحليب وتروح يقول لك انت بتصلي صحيح تروح الجامع لكن انا قلبي ابيض منه وادخل الجنه قبله يتألون على الله ويفتاتون على الله عز وجل امثال هؤلاء واحد شريح عشان تعرف اللي وراه قال الله عز وجل له أي فل أي فل اختصار يا فلان ألم أذرك ترأس وتربع وأزوجك من النساء وأركبك من الخيل فأين شكرك أذرك ترأس كنت رأسا مهاب الجانب ما يستطيع أحد أن يضع لك كلمة وتربع في المرزعة الجاهلية كان الجماعة في قبيلة من القبائل إذا أغاروا على قوم وغنموا أموالهم يقسموا الأموال دي وياخدوا منها الربع ويدوها لسيد القبيلة ليضيف بها الضيف ويقوم بها على نوازل الحي فلوس مركونة للضيافة عشان ما تصرفش من جيبه ده اسمه المرباع ألم أذرك ترأس وتربى وأزوجك من النساء وأركبك الخيل فأين شكرك قال أي رب نسيت قال اليوم أنساك نسيت بمنتهى البجاحة يقول نسيت أنت ما خلقت إلا لتكون عبدا ذات الوظيفة الأولى والأخيرة له فنحن نحتاج إلى جيل من الآباء يعرف شعار المرحلة وربي ولاده على الشجاعة وعلى صفات النبل لا تعلم ولدك الجبن ولا تعلمه الكذب ولا تعلمه البخل هو بكرة يعرف كل حاجة النهارده لما انت تعلمه على النبل وكرم الاخلاق وان هو يعفو عن الناس بكره لما يكبر هيعرف يتصرف ازاي حتى لو انت كنت قلت له اتعود على السماح قول له الله يسامحك بكره يعرف يخلص صار لكن لست انت الذي تعلمه صفات الجبن وتنقل اليه ضعفك لا احنا في امس الحاجه الى القوه العمليه القوه العلميه اللي هي البصيره والبصيره دي كما قلت لا تتحقق الا بخمسه اشياء ان تعرف ربك وفاطرك باسمائه وصفاته وده لا يتاتى لك الا اذا علمت مذهب السلف الاول مذهب القرن الاول كيف كانوا يعبدون الله عز وجل في ترجمة سهل بن عبد الله التستري كان خاله الحسن بن سوار يعلمه إذا نام أن يقول الله مطلع علي الله يراني وأمره أن يقول هذه الكلمة عند منامه مع بقية أذكار أذكار الموظفة لأذكار النوم المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي أولى حلاوة ثلاث مرات خد فترة ثلاث مرات سبع مرات كل شوية يزوج له حتى ظل سهل يقولها سبع سنوات طبعا مش يقول اللهم صل عليه الله يراني وعملي هنبك يصبح الصبح كده هنبك ويملى الدنيا لا هو يقول هذه الكلمة يذكر نفسه بها وتترسخ في فؤاده مع القيام بما أوجبه الله عليه من الواجبات والأخذ بقدر ما يستطيع من المستحبات بعد انتهاء المدة قال له يا سهل إذا علمت أن الله عز وجل مطلع عليك ويراك أتقيم على معاصيه قال لا قال فلا إلا لما يكون المؤدب مثل هذا يطلع اللي تحتها وجهه في راوي ثقة إمام اسمه عمر بن ذر كان له ابن اسمه ذر يبقى ابنه ذر ابن عمر بن ذر فذر ده مات في حياة أبيه وهو هيدفن قال والده عمر اللهم اغفر له ما قصره مما أوجبت عليه في حقه واغفر له ما قصره مما أوجبت عليه في حقه فقالوا له كيف كان ولدك لك قال ما تركني امشي قط وحدي فان كان في الليل كان امامي وان كان في النهار كان ورائي وما صعد سطحا قط انا تحته يطلع على راس ابوه برجليه هو الادب ده اخذوه منين؟ إيه؟ اخذوه برضه من الجيل الفريد جيل الصحابه في صحيح مسلم لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينه ونزل في دار ابي ايوب الانصاري وابو ايوب كانت داره مكونه من دورين فأيوب أبو أيوب طلب من النبي صلى الله عليه وسلم إن هو يصعد إلى فوق يطلع الدور الثاني فاعتذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال يغشاني أصحابي كل أصحابي بيقولي فده أرفق بنا لأن هكون في الدور الثاني كل واحد عايز يجي لي هيطلع فوق هيجرح البيت من تحت فيبقى الأفضل إن أنا أكون تحت خلاص نزل أبو أيوب على رغبة النبي عليه الصلاة والسلام وبعدين في الليل عملية لم تستمر وقتا في الليل أبو أيوب الأنصاري قال فبينما أنا أمشي إذ فزعت وقلت أأنا أمشي على سقيفة تحتها رسول الله إزاي إزاي رجلي تبقى فوق وراسه تحت تبقى رجلي أعلى من راسه لا أنا ما استحملتش المسألة دي يعمل ايه بعدما قفز هذا الخاطر الى عقله انزوى هو وامرأته في ركن طول الليل مش قادر يمشي كل ما يمشي انا رجلي فوق وهو تحت ما يقدرش اول ما صبح الصبح نزل قال والله يا رسول الله لا اعلو سقيفة انت تحتها اصعد طبعا النبي صلى الله عليه وسلم فوق وكانوا يرسلون اليه الاكل طعام ولا ياكلون الا بعدما ياكل فيتحرون مواضع اصابعه وفمه فياكلون منه يشربون من نفس الموضع حتى ارسل اليه ذات يوم ثوما او بصلا فلم ياكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآه أبو أيوب قال فزع إيه سر الفزع؟ انه لم ياكل من الثوم او البصل يبقى حرام انا ما حنين تاكل فيه فصعد اليه قال يا رسول الله ارسلت اليك ثوما او قال بصلا فلم تاكل منه احرام هو قال لا لكني اناجي من لا تناجي وان الملائكه تتاذى مما يتاذى منه بنو ادم ياكل بصل ياتي جبريل عشان يقول له القران هيأذي جبريل وهو الوفي الصادق الود الذي لا يؤذي صاحبا له قط قط ما علمناه صلى الله عليه وسلم آذى أحدا قط فيوم يحرم نفسه من المباح حتى لا يؤذي صاحبه فيقول أبو أيوب بعدما علم أن البصل عليه ليس بحرام وأنه لم يأكله رسول الله صلى الله عليه وسلم العلة قال لا جرم أكره الذي تكره حتى لو كان حلال ليا بس أنت بتكرهه وأنت حبيبي أنا مش أكل لأني بحبك ولا أستطيع أن أتصور شهوة بدونك وهي دي علامة المحبة وانت راقب المسألة دي في ولدك انت بتبقى جايب الاكل الشهي وعايز تاكل منه واول ما تلاقي العيال نازلين ياكلوا كده وبتاع على طول تلاقي قلبك اتقفل وشهوتك راحت وكل سعادتك ان هم بياكلوا حب الوالد طبع فرحان ان ابنه الذي يحبه طبعا اكل وشرب وده كافي عنه فلما يقول أن ابنه ما صعد على سقف وأنا تحته أخذوا هذه المعاني وتعلموها من آبائهم الآباء بكل أسف يقول لك إذا كبر ابنك خويف خويف يعني من الأخوات تلاقي الولد يقول له عم الحاج واطلع من دول يا عم الحاج كنت فين يا عم الحاج رحت فين يا عم الحاج جيت منين يا عم الحاج خلاص الاخ مش ممكن يزعل اخوه الاخ مش ممكن يضرب اخوه الاخ مش ممكن يخاصم اخوه هذا هو الذي حدث بين الاباء والابناء بقى بيسهل على الولد ان هو يضرب ابوه ويخاصم ابوه ويشتم ابوه ولا يوقره المثل ده إذا أردنا أن نستخرج له معنى صحيحا نستخرج له المعنى من قصة إبراهيم عليه السلام مع ولده إسماعيل عليه السلام لما قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك مش أنا أبوك وأنت كده الولد اخرس لا خويف فانظر ماذا ترى في القرارات المصيرية كبر ولدك وشركه وقبل ما تيجي الصدمة الكبرى اعمل له اختبارات اقعد انت وهو قول لي يا بني فرض كده ان شارون دخل علينا وان اليهود دخلوا علينا في ديارنا ماذا نفعل؟ ممكن يقول لك اهرب اشوف حته كده بحر وانزل فيه يقول اي حاجه واخد بالك انت تصحح له تهرب ازاي يا ابني طب انت لما تشوف ده داخل علشان يغتصب اخته ولا يغتصب مراته ولا يغتصب امه وهيقتلها او يجني بها انت ترضى بالكلام ده؟ يقول لك نعم، يقول لك تعمل ايه؟ يقول لك ادافع عنه لحد ما اموت. ثم تعظم هذا الكلام الجميل باحاديث للنبي عليه الصلاه والسلام من قتل دون أهله وماله فهو شهيد قل بارك الله فيك يا بني لا تسلم أهلك وما فيش مانع تكون محضر ما انا بقول لك ال- ال- ال- السالك من الطريق لازم يكون منتبه عارف السكه اللي ماشي عليها وعارف افادها اللي هي القوه العلميه ما بقاش جاهل ب- باخلاق السلف ولا بصفات السلف يكون عنده حواديت حواديت بدل ما يقول له برجل مسلوخه وبالسلكين وطالع من الخرج والكلام ده واوعى الكلب واوعى العو والكلام ده لا يحضر بقى كلام محترم شويه ويربي عياله محترمين ما يطلعش الولد يخاف من هبهبه الكلب طب ده نفس الكلب يعمل ايه ده؟ لا لازم يكون عندك شويه حواديت كده وت- وتقول للولد العاله دي عن طريق اسئله وتبرز له ان الدفاع عن الاهل، الدفاع عن المال، الدفاع عن الشرف كله شرف. ده مره اخو معاويه بن ابي سفيان عنبسه في ايام خلافه معاويه رضي الله عنه. فعنبسه بن ابي سفيان له ارض واسعة كده وعايز يوصل لها قناة ماء لكن هو لقى ان في السكة ارض لعبد الله بن عمرو بن العاص يقال لها الوهر فهو هيلف اللفة دي كلها علشان يفتح قناة لأرضه هو لو دخل في ملك عبد الله بن عمرو بن العاص هيختصر المسافة زي اللي كده ايه رأس الرجاء الصالح وقناة السويس هو هيخرم ملك عبد الله بن عمرو بن العاص الحجة صح مسلم راح هيعدي وهتبقى القناة بسيطة وسهلة مش هيعدي هيلف فقال للرجالة بتوعه خرج فعبد الله بن عمرو بن العاص أول ما شاف المسألة دي نادى مواليه وخدمه وأولاده قال البسوا دروع الحرب البسوا دروع الحرب طب انت هتقاتل على ايه يا عبد الله وانت راجل طول عمرك بتاع ربنا ويوم زفافك ساب مراته وقعد يصلي للصبح من شدة ما يجد من الإقبال على الله حتى قالت المرأة التي علمها أهلها الحياة لما عبد الله عمل بن عاص سألها ايه اخبار عبد الله؟ قالت نعم العبد لربه. بتاع ربنا ده لم يعرف لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا. مش اللي بتقول لك العاده السريه عند النساء ومتعه العاده السريه والكلام ده. دي نساء الحياء يا اخوانا لا يعلم، الانسان بيتولد عنده حياء. بنت الصغيرة اللي سنها ثلاث سنين لو رفعت طرف ثوبها لتسجله التي لا تعرف شيئا عن هذه المعاد هي بتسجله كده تسجل ثيابها فتقول عبد الله نعم العبد لربه ولا تجرح زوجها اللي شغال في العبادة الشغل ده بيقول للخدم والموالي البسوا لبس الحرب ليه؟ هنقاتل فلما علم عنبته ومن الرسول بتاعه اللي عبد عبد الله بن عمرو بن العاص ان هو هيحارب ومعاويه بن ابي سفيان بعت لعبد الله بن عمرو فقال له انا مصر على المسألة دي. انا ساقاتل اني سمعت رسول الله شوف صلى الله عليه وسلم كل حاجه يجيب دليل عشان يبقى عنده مشروعيه عنده مشروعيه وعنده مصداقيه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد أحكي حكاية الولاة وإن أنا إذا جاء غادي معتدي فقاتلت أنه لا جناح علي إن كان عندي صبر وعندي قوة وعندي استغناء وتركت أيضا لا جناح علي زي مسألة التداوي وترك مسألة الدفاع عن المال واحد جاي هياخد مالك انت شفت كده بينك وبين نفسك انك مش هتقدر عليه وان انت ما عندكش قدرة على انك انت تقاتل وما عندكش جرأة على انك انت تتبهدل فتركت المال جاز لك ذلك ان قاتلت ولو قتلت جاز لك ذلك زي التداوي كما قلت وترك التداوي فانت رجل عندك علم عايز تترك العلاج قوة يقين في الله عز وجل واحتساب في الصبر على المرض لك ذلك ولا يقال نقض الأسباب وترك الأخذ بالأسباب لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما مرض مرض الموت فقالوا له نأتي لك بطبيب قال الطبيب أمرضا وفي رواية قال إنه قال لي أنا فعال لما أريد وترك التداوي كذلك آه، أبي بن كعب لما سمع فضل الحمى حمى تصيب الإنسان لها فضل عظيم قال صلى الله عليه وسلم إن ذنوب العبد تتحات كما يتحات ورق الشجر وقال الحمى هي حظ المؤمن من النار حظ المؤمن من النار فأبي بن كعب لما سمع المسألة دي دعا على نفسه بالحمى لكنه اشترط على ربه ألا تصده عن جهاد أو عن صلاة الجماعة فكان الواحد إذا اقترب من أبي بن كعب وحط إيده كده عليه يرفع إيده على طول من سخونة جسمه طب نفهم إيه من الاستثناء بتاع أبي إلا أن تصدني عن كذا وكذا نفهم منه أن المرء إذا مرض مرضا قويا لم يستطع معه أن يصلي كما ينبغي أو يصوم كما ينبغي أو يقوم بما أوجبه الله عليه كما ينبغي في هذه الحالة قد يتوجب عليه العلاج لأن ما لا يوجد أي معنى إن يفضل يقول آه آه آه شيلوني حطوني صلي مش عارفه اصلي مش عارفه اركز في الصلاه لما تضيع الصلاه صبر ايه اللي انت بتدور عليه لا في الحاله اللي زي دي بنقول لك لا تداوى واقم الصلاه خير من صبرك على المرض يبقى اذا متى يترك المرء الاسباب في مساله العلاج ونحوه اذا كان قوي القلب قادرا على الصبر وفي نفس الوقت ياتي بما اوجبه الله عليه مش هيقدر على المساله دي يبقى يتداوى يتداوى حتى يفعل ايه ما اوجبه الله تبارك وتعالى عليه المعاني دي احنا بنكبرها عند الولاد ولكن هذه المعاني بطبيعه الحال تحتاج الى شيئين الشيء الاول الى رجل محب حتى لا يغفل حياته كلها الصحابة وحياتهم السنة وحكايات النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة دائم السماع دائم القراءة وهذا لا يكون إلا بحب ورجل على السكة الحاجة الثانية التذكير المستمر يبقى عندنا حب وعندنا علم كل المعاني الفاضلة علمها ولدك بكرة هو يعرف الصح من الغلط لكن لا تعرفه الخطأ لا تعرفه الخطأ فلما نقرأ بقى قوله تبارك وتعالى من المؤمنين رجال نعرف ان في بعض المؤمنين ليسوا على هذا المثال القوي لكن لا تعدم منه خيرا كما قال صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنا إن كره منها خلقا رضي منها آخر يبقى المسألة مسألة موازنات المرأة جيدة وفاضلة ومطيعة لكن عصبية فأنت تكره منها العصبية تكره منها علو الصوت ثم تتذكر وفاءها وحرصها عليك ومحبتها لك وانها بتوفر عليك وبتحضن عليك والكلام ده اول ما تتذكر تحط المساله دي وبل بعضها وتعمل مخاصه على طول قلبك يصفو من ناحيته يبقى المؤمن اه مش رجل لكن ستراه نافعا في مكان اخر كما قال صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير وفي كل الخير ستجده عالما مفتيا منظرا حربا نارا على اهل البدع لكنه في ميدان القتال لا يثبت عثمان بن عفان رضي الله عنه لم تكن له شجاعة عمر لكن عثمان رضي الله عنه كان رجلا قرآنيا صرفا وكان رجلا عالما وكان رجلا حليما استعمل عبوديته في هذه المعاني فوصل إلى الذروة قال صلى الله عليه وآله وسلم عن عثمان كما في حديث عائشة رضي الله عنها لما دخل عليه أبو بكر وعمر وكان كاشفا فخذه فلما قيل عثمان بالباب اعتدل وجمع ثيابه فقالت يا رسول الله فعلت مع عثمان ما لم تفعله مع ابي بكر وعمر قال ان عثمان رجل حيي لا يبلغ حاجته اذا راني على ذلك الا استحيي من رجل تستحيي منه الملائكه هيدخل يلاقيه مكشوف الفخذ يقعد يلوم نفسه يقول انا جيت في وقت غير مناسب كان نايم انا صحيت وابدعته انا عملت وعملت وعملت فانظر الى الوفاء في الصحبه حتى يسقط عنه هذا الحرج ولا يحوجه الى اعتذار يعتذر في هيئته تصل مره واحد لمساله مهمه وكان الوقت يعني ليس بمتاخر جدا فكالعادة في المجاملات معلش أنا صحيتك قال لي وفعلا أنا كنت بتابع نومه وأنت صحيت طيب أنا آسف أكلمك بكرة قال وهي مصلحته هو ما اتصلت به إلا لأن فيه مصلحة هو ده ده ده ما فيش فيه رعاية للصحبة طب أنا أقول لك على حاجة بعض الناس بيقع فيها وليس فيها رعاية للصحبة أنت تتصل بواحد كتير من الناس بعد ما يخلص المكالمة هو اللي يقتل الأول هو أنت بتيجي الأول ليه؟ ده أنا اللي طلب وأنا اللي بدفع الفاتورة مش أنت ليه على طول السلام عليكم تقوم حاطط أنت الأول؟ هذا ليس من حقوق الصحبة هتقول لي المعنى ده جبته منين؟ أو هل له دليل؟ أيوه له دليل كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا لقي أحدا فصافحه لم ينزع يده من يده حتى يكون الآخر هو الذي ينزع يفضل ماسك ليه كده؟ ربما يكون الرجل الآخر له حاجة إنه يفضل ماسك إيده أنا رجل بختصر ممكن يكون في بعض معاني أنا عايز أقولها قلت بعضها وعمال أفكر في المعنى الثاني اللي هقوله ما افاجئش وانا جوز السلام عليكم وهابط السماعه في وشي شوف حقوق الصحبه تصل الى مثل هذا الحد يبقى الواحد منتبه الى المعالي ومكارم الاخلاق الى هذا الحد ده عايز اب كله عيون كل حواسه عيون مش اب غافل عن اولاده اب شغال علاف كل مهمته يجيب لهم ياكل ويشربوا والعيال يتغلوا كده يبقى الواحد منهم قد كده وفي الاخر يطلع يقول له عم الحاج ومش عم الحاج ويبقى الولد عارف ان ابوه خلاص تقدمت به السن ومع ذلك يهون عليه ابوه ويطلع يسافر لبلاد بره قال علشان يجيب فلوس عشان يشق طريق يشق مستقبله ويترك والده وقد يصادف ان يكون وحيد والديه ويوم يهون عليه ان هو يترك والديه ويغتر ويتغاضى بظاهر الفاظهم هو الاب لما الابن يقول له انا عايز اسافر عشان اكون نفسي وبتاع هيقول له لا يا ابني اقعد جنبي الاب بيبقى قلبه بيرفرف كده وهينشطر نصفين على فراغ الولد يقول له يا ابني روح الله يسهل لك الحال روح يا ابني الله يفتحك وشك روح يا ابني انا بدعيلك ويطلع الولد يروح يروح للجهه بتاعته وابوه يقعد يعيط بعدين ولا يظهر دموعه امام ولده والابن الغبي الغافل المتغافل لا يصل الى مثل هذا لذلك يذوق من نفس الكأس يطلع ولاده عندهم قسوة عليه عشان كده انا بقول لك ما تشتغلش على الله انت خسران انا ادلك على حاجه احسن من كده افتح جريب البهايم واعلفها وبيع البهايم هتاكل لحمه وهتشرب لبن وهيكون في جيبك فلوس وفي الاخر لما تربط الجاموسه في الوتد ما بتخلعش الوتد انت القيم عليه انما تشتغل على نفس عيالك وقد تركت تعليمات تعليم مكارم الاخلاق لهم انت اول واحد هيتجرع من هذه الكأس عشان ولادك تعلموا مكارم الاخلاق ويطلعوا نبلاء يصيرون رجالا فإذا تعلموا الإسلام ازدادوا نبلا كما قال صلى الله عليه وسلم خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا إذا في الجاهلية كان رجلا فاضلا كان رجلا نبيلا ده اليهود احنا ما نعرفش عنهم اي شجاعه جبناء ومع ذلك الكلمه التي قالها شعب ابن الاشرف تطير كل مصاب لما نزل بالليل وابو نائله اخوه من الرضاع محمد بن مسلمه ابن اخته النبي صلى الله عليه وسلم قال من لكعب بن اشرف انه اذى الله ورسوله اخوه من الرضاع قال له انا انا له وابن اخته قال له انا كمان أتأذن لنا أن نتكلم كلاما نضحك عليه كده ونجرجره في الكلام ونقول له إن إحنا زهقنا من الدين ده وعايزين نفصل منه قال قول راحوا يستقولوا بقى مش عارفين والله احنا فرطنا في العمليه دي قوي كل شويه يقول لنا هاتوا وسط من شعير هاتوا وسط من دقيق واحنا ايه قاعدين على مخازن ال- بيت المال ودلوقتي طالب مننا شعير وبتاع ومش عارفين بقى احنا هنعمل ايه فسلفنا يلا بقى لحد ما نشوف المساله تخلص حد ايه فضحك ملء شقيه وقال والله لتملن انا مش قلت لكم هتملوا منه هتزهقوا هتقرفوا طيب معلش احنا انت راجل عندك حق وكل حاجه وراجل بعيد النظر تدينا بس الوقتين بتاع على ما نفرغ قالوا لا وقتين وساعين ده انا يهودي ها، دي تعدي اديك كده ببلاش مجانا كده تاخدها كده و... لا ارهنوني لساكم انا عايز آه، كيلة آه، شعير اديك مراتي بس ما يقدرش ما هو لازم يخلص الشوط لحد الاخر قال نعطيك نساءنا وانت اجمل العرب ده تود الجواب واد ما اقطع السمكه وديلها الوليه تشوفك انها تقع تطب فك انا ده في نظرها ابقى راجل خنشور ووحش ما تنفعش ما تعيش معايا انا ما اقدرش أنت راجل حلو وجميل والكلام ده انا ما اقدرش طيب خلاص ارهنوني ابناءكم هات ابنك رحيل قال نحن نرهن ابناءنا ويكون عارا علينا يسب احدهم فيقال رسل بوصف وشعير ولا بتاع ولكن نرهنك اللأم احنا ما عندناش غير غير درع الحرب ولا الحرب خدها وخلاص هات لنا الشعير خلاص خد قال له خلاص المره الجايه احنا هنجيب آلة الحرب الراحه دي عشان ذلك وناخد الشعير علشان ما يخافش لان هو لو ما قالوش هذا الكلام وشافهم جايين لابسين الدرع وكان يقول يحاربوا مين دول ده جاي ياخد وقت من شعيره وجاي لابس آلة الحرب فيخاف لكن هو دلوقتي افتكر انه هيجيب له آلة الحرب اول ما يشوفها يقول خلاص ما كسبش خبر يعني احنا متفقين على كده الراجل كان لسه متجوز وكان عمال يتجوز على طول آه على طول شغال وراجل بقى ايه عصور وبتاع ومنجه نفسه على الاخر الساعه 12 بالليل ابو نيله ومحمد انزل يا شعب ابو نيله كان صوته غليظ اجد فالمراه قالت الى اين يا شعب في هذه الساعه؟ إني أسمع صوتا يقصر منه الدم ده صوت راجل صوته بينقط دم ده ما شمس عادي يوم يوهم يهودي اللي عمرنا ما سمعنا الكلمة دي من يهودي غيره يقول إن الكريم إذا دعي إلى طعنة بليل أجاب وهذا رضيعي أبو نائلة ومحمد بن مسلمة هو نازل لنا الغر ده أنا لو نازل لنا الغر بواحد في الط- في الشارع بيسار يقول الحقوني أنا من غير ما أعرف ده يطلع يديني هنزل قتل وحوش وأنجده حتى لو ما عرفوش فما بالك ده بقى رضيع رضيعين من ثدي واحد وبعدين محمد بن مسلمة ده احنا كلنا في بعض نزل وكيف تلك المشهورة وانهم ايه قتلوه انت عارف كعب بن مالك كعب بن الازرق اخذ النخوه دي منين؟ من بيئه العرب مش لانه يهودي هو الجانب اليهودي فيه لما قال ارهنوني نساء ارهنوني ابناء هو ده الجانب اليهودي اللي فيه انما ان الكريم اذا دعي الى طعمه بليل اجاب دي حته بتاعت العرب العرب الشرفاء النبلاء اللي لما الاسلام جه طلعوا السماء بعشر سنين هؤلاء النبلاء الإسلام زادهم حسنا وحكموا الدنيا كلها بعشر سنين لم تمر خلافة عمر إلا وقد سقط ملك كسرى وقيصر وكانت أرضهم تحت رجل المقاتلين المسلمين فعشان كده ال- ال- ال- النبي صلى الله عليه وسلم يقول خياركم في الجاريه خياركم في النساء ليه النبي متعلم مكارم الاخلاق انت عارف حتى في الاسماء تلاقي الاسماء العرب كتير منها يسموا عيالهم كلب وكليب كلب وكليب ليه؟ علشان الكلب وفي ما يدورش على ان اسمه كلب لا صفة الوفاء فيسمي ابنه كلب ويسمي مولاه والخدام بتاعه سامر هلا بقى ابنه يخليه كلب والخدام بتاعك تقول عليه تامر اسم الرصيد الجميل تعالى يا تامر روح يا تامر وابنك تعالى يا كلب روح يا كلب ازاي الكلام ده؟ فواحد منهم سئل ازاي اسماء الموالي والخدم رصيد ده كده واسماء عيالكم م- نحسنها من الصخر اسد وغضنفر وكلب وكليب وصخر وحجر والكلام ده قال نسمي أبناءنا لأعدائنا ونسمي موالينا لنا ده المولى بتاعي خدام بتاعي اقول له روح يا تامر تامر اللي هو بي- بيعمل التمر واخد بالك يعمل التمر يعمله لبن يعمله عسل يعمله سمنه والكلام ده يقال عليه تامر اه ده قول له تعالى يا تامر روح يا تامر ده خدام لكن هسميه غضنفر على مين ده عليا تعالى يا غضنفر روح يا غضنفر لا انا سمي ابني غضنفر لعدوي ها عشان لما يقول انا فلان انا حجر انا صخر انا بتاع يقوم يرعب عدوه وكانوا يتخذوا هذه الاسماء القويه برضه كنوع من الحرب النفسيه يستخدموا الاسماء دي في الحروب او في البطش الاخرين زي ما قال آه، آه، ابو الفرج الاصفهاني في كتاب الاغاني قصه كده لطيفه ظريفه نكتفي بها الكلام كان في شاعر زمان اسمه ثابت بن جابر ثابت ابن جابر اسم حلو اهو رقيق مفيش فيه مشاكل لكنه كان حراني وعايز يخطو على الناس فعلق اسمي اسمي نفسي كده اسم مرعب كده فسمى او لقب نفسه بتأبط شرا تأبط شرا العلماء بقى الباحثين في المسائل دي قال لك طب هو سمى تصرف تأبط شرا ليه؟ قعدوا يقولوا ايه يجيبوا اسباب يعني قال لك مره كان ماشي لقى خروف قام حطه تحت باطه اول ما وصل البيت ما لقاهوش يعني عفريت خلاص قال ايه اللي كان تحت بقى قال له فانا فاضبطه شرا يعني ايه حط العفريت تحت باطه فسمى نفسه فاضبط فاضبط شرا ده إيه- اسمه مرعب اهو فكان في واحد احمق خفيف العقل من ثقيف يكنى بابي وهب فالتقى مرة مع تأبط شره قال له بما تغلب الرجال يا ثابت وأنت كما أرى دميم وضئيل أنت الحبة بتاعتك بتقول كده ونفسك الطيب وفي نفس الوقت شكلك وحش فأنا عايز أعرف الخوف الناس لإيه إزاي يعني قال له اسمي ساعة ألقى الرجل أقول له أنا تأبط شرا فينخلع قلبي فآخذ منه ما أريد قال بهذا فقط يقول له انا تأبط شره يوم مرعوب وواقع واخد اللي انت عايزه قال له بس كده ولانه احمق قال له هل تبيع نسمك؟ طالما انا عليه بسيطه اول ما اقول له انا تأبط شرا هيقوم مرعوب طب ما تديني نسمك ده اشتغل بيه شويه قال له طب تشتريه بكام؟ خلاص بقى واحد مجنون ها زي ما بيقول لك يعني هو المجانين علقوا واحد في السقف ايه ده؟ علقوه مروحه في عز الحر قال لك يلف يجيب هوا ها؟ دخل مدير المستشفى على الحارس داخل مع الحارس قال له ايه ده؟ معلقينه ايه؟ معلقينه مروحه؟ قام قال له امال يعني موته من الحر يعني الحارس المفروض يدخل هو كمان ها فلما يكونوا كلهم في بعض كده خلاص نمشي معاه لحد اخر الدور نشوف اخرته ايه انت عايز تشتري اسمي اي طب تشتريه بكام قال له باسمي وانت اسمك ايه ان شاء الله ابو وهب اعمل ايه بابو وهب قال له وبحلتي وكان لابس حلة جيدة لسه شريعة جديد وطبق شرا لزوم الشغل مقطع وهدومه مهربدة ومزيتها وبتاع عشان يبقى ايه يكمل دائرة الرعب قال له خلاص اخلع هدومك خد الحلة بتاعته وقال له خلاص يا عم انا من هنا ورايح ابو وهب وانت تقبض شر الرجل العبيط الاحمق خلاص قال انا انا تقبض شر ومشي بقى مبسوط بالمساله ديت بعدما فقد ثيابه تقبض شرا قال ثلاث اربع ابيات كده يخاطب زوجة هذا الاحمق فقال الا هل اتى الحسناء ان حليلها تعبط شرا واكتنيت ابا وهبي فهبه تتمسني وتمان اسمه فأين له صبري على معظم الخطب وأين له بأس كبأسي وثورتي وأين له في كل فادحة القلب هو خد الاسم صحيح بس خد قلبي هو أنا ما برعبش الناس إلا بقلبي بس الاسم ده بس إيه زي العالم كده بقول نحن هنا فهو رجل اعمق لن اخذ الاسم ولا ياخذ الاسم فهو ابن العرب الاسم المرعب ده كان يربيه لاعداء زي علي بن ابي طالب في فتح خيبر لما دخل علشان يبارز الملك بتاعهم مرحب اللي عمال يخطط بالسيف بتاعه ويقول قد علمت خيبر اني مرحب شاك السلاح بطل مجرد اذا الحروب اقبلت تنفس انا من مبارز ام نزل له علي بن ابي طالب قال انا الذي سمتني امي حيدره عليه غابات كريه المنظره اوفيهم بالطعن كيل السندره انا بقى قسوره بقى وانا حيدره طالما المساله مساله اسماء هو يقول انا مرحب وانا اقول له انا حيدره نوع من الحرب النفسيه في هذا هذا الجراج فكانوا بقى ياتوا على الاسماء القويه المرعبه ويقول يعمل نفس العرب من كلب فالشخص بقى فخ اي من الصلابه رجل صلب يفضل الموت على المهانه كلب وقليب من الوفاء تلاقي كل اسم من اسماء العرب وراه معنى من المعاني فلما يبقى العرب بهذا اللب ويجي عليهم الاسلام ده يبقى كما قال صلى الله عليه وسلم خياركم في الجاهليه اللي هم نبلاء الاصل هناك كرماء وشجعاء خياره في الإسلام إذا فقهوا أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين